أهو جه يا ولاد طيب يا ولاد أهو جه يا ولاد طيب يا ولاد أهو جه يا ولاد طيب يا ولاد أهو جه يا ولاد طيب يا ولاد
في كل عام ويانا معاك وعمره ما بيخليكش معاك في كل عام ويانا معاك وعمره ما بيخليكش معاك أهو جه يا ولاد أهو جه يا ولاد جبت لنا معاك الخير كله من الصبح نقوم ونحضر له جبت لنا معاك الخير كله من الصبح نقوم ونحضر له من قمر الدنيا وفلح على فين من قمر الدنيا وفلح على فين والمغرب الليل بدفع واقفين قالوا فين وحوية وحوي وكمان وحوي وحوية وحوي وكمان وحوي أوجه يا ولاد أوجه يا ولاد جبنا الفوانيس أحمر وأخضر بعد ما نفطر رح نتحضر جبنا الفوانيس أحمر وأخضر جبنا الفوانيس احمر واخضر بعد ما نفطر رح نتحضر بعد ما نفطر راح نتحضر نملى جيوبنا فندق وزبيب نملى جيوبنا فندق وزبيب ونهادي بيهم كل حبيب قالوا فين لولا الحبايب لولا جينا ولا تعبنا رجلينا لولا الحبايب لولا جينا ولا تعبنا رجلينا
اوجي يا ولاد اوجي يا ولاد أوجي يا ولاد اوجي يا ولاد اوجي يا ولاد أوجه يا ولاد بعديك العدو بنفرح به بعديك العيد وابنك وحده واللبس جديد هنعيده واللبس جديد هنعيده بعديك العدو بنفرح به بعديك العيد وابنك وحده واللبس جديد هنعيده واللبس جديد هنعيده كحكي سكر رح نضربه كحكي سكر رح نضربه والدجا بايدينا هنوديه قالوا فين ادونا العابة الفانوس ادونا العابة
غيابه بعد غيابه وبقاله زمان قالوا قولوا شهرة قولوا قالوا أهلا رمضان رمضان جانا أهلا قولوا معانا رمضان كان قولوا معانا رمضان كان بتغيب علينا و- وتهجرنا وقلوبنا معاك بتغيب علينا و- وتهجرنا وقلوبنا معاك وفي سنة مرة ترونا وبنستناك وفي سنة مرة تزورنا وبنستناك من امتى واحنا بنحسد لك ونوقف لك ونرتب لك من امتى واحنا بنحسب لك ونوقف لك ونرتب لك اهلا رمضان كان قولوا معانا اهلا رمضان كان قولوا معانا رمضان جانا رمضان جانا رمضان جانا قولوا معانا رمضان جانا يمرق ايدك لما تجينا زي العزام يمرق ايدك لما تجينا زي العزام مسرح ولون سبلات دينا اشكال والوان نفرح ونقول سبلات دينا اشكال والوان في الدفنة نبقى نطبل لك ونقلب لك اه ونقول لك كده نبقى نطبل لك ونقلل لك أرضي نقول لك أهلا رمضان جانا قولوا معانا أهلا رمضان جانا قولوا معانا رمضان جانا رمضان جانا تشفي الباب يا مسحراتي ذوقينا تحت الشباك سمعنا وصل خلينا للفجر معاك سمعنا وصل خلينا للفجر معاك واعمل لنا والليلة ثلاثين ليلة حلوة جميلة واعمل ليلتي والليلة ثلاثين ليلة حلوة جميلة أهلا رمضان جانا قولوا معانا أهلا رمضان جانا قولوا معانا رمضان جانا قولوا معانا رمضان جانا رمضان جانا قولوا معانا رمضان جانا رمضان جانا وسرحنا ابوه بعد غياب وبقاله دانا غنوا معانا شهر بتقولوا غنوا قولوا اهلا رمضان رمضان جانا قولوا معانا رمضان جانا وحوي رحت تعبان وحاول الضرب يا وضان وحاول وحاول طول ما نشوفك قلبنا فرحان تقدر غيرك اشكال والوان طول ما نشوفك قلبنا فرحان تقدر غيرك اشكال والوان تقدر غيرك اشكال والوان بكره بعينك للبيت قدام وحاوية وحاوية رحت يا تعبان وحاويل الدرجة يا رمضان وحاوي وحاوي هاتف انوسك يا اختي يا احسان يا اختي يا احسان اه يا ننوسك في ليالي رمضان في ليالي رمضان آسف أنوسك يا أختي يا إحسان يا أختي يا إحسان آه يا ننوسك في ليالي رمضان في ليالي رمضان آه يا ننوسك في ليالي رمضان ما مضبوطك وب باباكي كمان وحاوية وحاوية رحت يا تعبان وحاوينا الدار جيت يا رمضان وحاوية وحاوية
افرحوا يا بنات يلا وهيصوا رمضان منور فوانيسه افرحوا يا بنات يلا وهيصوا رمضان منور فوانيسه يا حلاوة الدين والقمر الدين يا حلاوة الدين والقمر الدين وجياز النقل وقراطيسه افرحوا يا بنات هيصوا يا بنات افرحوا يا بنات هيصوا يا بنات في المغربية راح نفطر ساعة أتانا الله أكبر ونعلي حسنا ونقول هيه ونجري على البيت نتنطط وقلوبنا من الفرحة تزقطط ونقول لبعضنا رمضان جه افرحوا يا بناتي يلا وهيصوا رمضان منور فوانيسه يا حلاوة الدين والقمر الدين يا حلاوة الدين والقمر الدين وكياس النقل وقراطيسه افرحوا يا بنات هيصوا يا بنات افرحوا يا بنات هيصوا يا بنات فوانيسنا دايما هتنور ونلف في الحارة ندور على الأهالي نهنيهم وهم يدونا العادة ونشتري شمعة زيادة نولع الفوانيس بيهم افرحوا يا بنات يلا وهيصوا رمضان منور فوانيسه يا حلاوة الدين والقمر الدين يا حلاوة الدين والقمر الدين وجياز النقل وقراطيسه افرحوا يا بنات هيصوا يا بنات افرحوا يا بنات هيصوا يا بنات بعد الفطر دور انحلت بكنفت وقطايف وتملت وكل يوم فرحنا تزيد ويفوت علينا اوان يجري ونقول له لسه عليك بدري يقول ده جاي ورايا العيد افرحوا يا بناتي يلا وهيصوا رمضان منور فوانيسه يا حلاوة الدين والقمر الدين يا حلاوة الدين والقمر الدين وكياس النقل وقراطيسه افرحوا يا بنات هيصوا يا بنات بيك يا حلوة الزينة الجمهورية هلو حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو اللي بكتفك هنا بقت تتصرف ما تجيش يا حلو لياليك الحلوة الزينة الجمهورية هلو حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو اللي بكتفك هنا بقت تتصرف ما تجيش يا حلو عادت وبلادي بخير وسعادة وآيات المجد شموع من آدم عادت وبلادي بخير وسعادة وآيات المجد شموع من آدم والراية فوق قنالي منورة الليالي والراية فوق ناري منور الليالي وأرضنا الحبيبة ما فيهاش إيد غريبة وأرضنا الحبيبة ما فيهاش إيد غريبة والمجد للعروبة طول السنين يا حلو حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو عينك كبتنا بس تتفرج ما نجيش يا حلو عادت وبلادي الغالية الغالية بقت حاجة تانية بتقول الكلمة تبان وترن في كل الدنيا عادت وبلادي الغالية الغالية بقت حاجة تانية بتقول الكلمة تبان وترن في كل الدنيا وكل يوم جهتنا بزيد أنوار بلادنا وكل يوم جهالنا بنتي أنوار بلادنا وأرضنا الحبيبة ما فيهاش إيد غريبة وأرضنا الحبيبة ما فيهاش إيد غريبة والمجد للعروبة طول السنين يا حلو حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو اللي كتبتنا بس تتفرج ما نجيش يا حلو عقبال ما تجينا يا رمضان في العام الجاي يا رمضان عقبال ما تجينا يا رمضان في العام الجاي يا رمضان ونغني معاك على دق الطبلة وصوت الناس عقبال ما تجينا يا رمضان في العام الجاي يا رمضان عقبال ما تجينا يا رمضان في العام الجاي يا رمضان ونغني معاك على دق الطبلة وصوت الناس خير وضل للعبادة الخير معاك ريادة يا روضة للعبادة اختر مع الزيادة ده أرضنا الحبيبة ما فيهاش إيد غريبة ده أرضنا الحبيبة ما فيهاش إيد غريبة والمجد للعروبة طول السنين يا حلو حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو اللي كتبتنا بقت تتصرف مجيش يا حلو لياليك الحلوة الزينة عالجمهورية هلو حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو اللي كتبتنا بقت تتصرف مجيش يا حلو لياليك الحلوة
مرحب شهر الصوم مرحب لياليك عادت في امان بعد انتظارنا وشوقنا ايديك جيت يا رمضان مرحب شهر الصوم مرحب لياليك عادت في امان بعد انتظارنا وشوقنا ايديك جيت يا رمضان مرحب بقدومك يا رمضان ونعيش ونصومك يا رمضان مرحب بقدومك يا رمضان ونعيش ونصومك يا رمضان بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان زيك ما فيش بين الأيام كلك حسنات كلك حسنة
بيزيد معاك نور الإسلام فضل وبركات فضل وبركة
لياليك محلاها يا رمضان ويا محلى بهاها يا رمضان لياليك محلاها يا رمضان ويا محلى بهاها يا رمضان بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان كل العباد فيك فرحانة من صلاة وصيام من صلاة والصيام
حتى العيون فيك سهرانة مش راضية تنام مش راضية تنام
ليل ويا نهار يا رمضان وكبر وصغار يا رمضان ليل ويا نهار يا رمضان وكبر وصغار يا رمضان بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان محلاهم فيك بعد ما نفطر شمعي منور شمعي منور
ماسكين فوانيس ده فانوس احمر وفانوس اخضر وفانوس اخضر
يرقصوا ويغنوا يا رمضان فرحهم وتهنوا يا رمضان يرقصوا ويغنوا يا رمضان فرحهم وتهنوا يا رمضان بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان المؤمن يستنى هلالك فرحان وسعيد فرحان وسعيد
وتروح وتزيد في جلالك أيام العيد ايام العيد
فيها خير وأماني يا رمضان وتجينا من تاني يا رمضان فيها خير وأماني يا رمضان وتجينا من تاني يا رمضان بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان مرحب شهر الصوم مرحب ليالك عاد في امان
نشرب بهدومك يا رمضان ونعيش ونصومك يا رمضان مرحب بهدومك يا رمضان ونعيش ونصومك يا رمضان آه بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان
وحوي يا وحوي ايوه وكمان وحوي ايوه وحوي يا وحوي ايوه وكمان وحوي ايوه يا قمر طالع ايوه بتاج سوالع ايوه يا قمر طالع بتاج سوالع انت حبيبي املا لي جيبي انت حبيبي املا لي جيبي سكر امك وادي اشمك وانا ادعيلك واليوم عيدك اتقاليلك وحوي وحوي وكمان وحوي وحوي وحوي وكمان وحوي ويا قمورة في المقصورة ويا قمورة في المقصورة زي الوردة في المقصورة زي الوردة في المقصورة احنا جينا طل علينا بيتك عمران يا مش رمضان اديني حبك وحوية وحوي وكمان وحوي وحوية وحوي وكمان وحوي رمضان غالي كله نسالي رمضان غالي كله تسالي فيه الفرحة شجرة طرحة فيه الفرحة شجرة طرحة طرحة بندق طرحة بندق بكل عايم ويا ما كرايم لك يا صايم وحوية وحوي وكمان وحوي وحوية وحوي وكمان وحوي رمضان من أول ليلة يا لا الغفار خلى الدنيا جميلة يا لا الغفار رمضان من أول ليلة يا لا الغفار خلى الدنيا جميلة يا لا الغفار والليل كل ما يكبر نكبر وياه ونكبر ونلاقي كل ما يكبر نكبر وياه ونكبر بنت الأهل يا بنت النور يلي كل الهنا والسرور بنت الأهل يا بنت النور يلي كل الهنا والسرور الموعود بيتهنى ويدوا الكل ما يتمنى يا ربي بيها وعدنا من نفسنا تسعدنا يا ربي بيها وعدنا من احسانك وتعبنا